ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هذه البداية الجديدة لسلسلة دروس بعنوان قصة الدعوة نسأل الله أن يستعملنا لنصرة الدين اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الإيمان وأن ترزقنا حسن الخاتمة اللهم عافنا من البلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا الإخلاص في القول والعمل أيها الأحبة لا شك أن دخول الجنة شيء جميل صح حاجة جميلة أن احنا ندخل الجنة اللهم اكتب لنا الجنة يا رب ولكن الأجمل أن تكون في أعلى درجة في الجنة صح كده أن تكون في الجنة في الدرجة الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة بعض الناس يرى وجه الله الكريم بكرة وعشيا اللهم اجعلنا منهم يا رب بعض الناس يشوف ربنا مرة بالليل ومرة الصبح بكرة وعشية وبعض الناس لا يرى الله في الجنة برضه إلا كالنساء على رأس كل جمعة مرة النساء يشوفوا ربنا إيه كل جمعة مرة فكذلك بعض الرجال في الجنة يرى الله كل جمعة مرة شوف الفرق في الشاسع مع ان ده في الجنة وده في الجنة تجد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صليتش على النبي ليه اه لازم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الغرف ليتراءون لاهل الجنه كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء يعني ايه الكلام ده اترجم طب ادفع ولا عجباني الصلاة على النبي ما هو يا تدفع عدل يا بلاش اه احنا تبقى في الجنة انت ناوي تدخل الجنة بجد ناوي طب اه في ناس مش ناويين يدخلوا الجنة حقيقي اه في ناس مش ناويين مش ناويين خالص يعني هو يعني هيمان عايش حياته مكبر دماغه لكن اللي عايز يعيش الجنة تبقى الجنة في دماغه هم شغله كل دقيقة يقول يا ترى أنا هنفع كده أدخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا حي يا قيوم اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب تبقى قاعد في الجنة كده أنت ومراتك قاعدين كده في الجنة قاعدين فين؟ قاعدين في الجنة وتقول لمراتك شايفة ال- النجمة اللي هناك دي أو ده القصر بتاع سيدنا أبو بكر أو أنا عايز يبقى لك قصر زي ده كده اللهم اجعلنا منهم يا رب أصحاب الغرف اللي ربنا قال عليهم ولكن لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف ها؟ من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد اللهم اجعلنا منهم يا رب آه ما حدش عايز يحجز يا جماعة الحجز باب الحجز مفتوح اللي من دول باب الحجز مفتوح للفلل دي عن النيل مباشرة فيلا عن النيل مباشرة بسلم داخلي غرف من فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار اوعدنا يا رب آه، مين اللي عايز باب الحجز مفتوح النهارده اذا كنا نريد الدرجه الاعلى في الجنه فلا بد ان نكون اليوم في الدرجه الاعلى في العمل شرطا بشرط ولكل سلعه ثمن صح ولا لا اه ما هو انت يعني اللي عايز ومن يخطب الحسناء لا يغليه المهر انت هتلاقي واحده معاها مؤهل عالي وحلوة جميلة وبنت ناس يبقى لازم هتدفع صح ولا لا فكذلك عايز درجة عالية في الجنة لازم لازم تدفع أعلى درجة في الدنيا درجة الدعوة إلى الله هي دي أعلى درجة عايز الدرجة العالية دي اشتغل اشتغل ايه انا بعلن عن الوظيفة دي من زمان مش بتقلبوا في الجرنان كده عن وظائف خالية في اعلان عن وظيفة خالية من زمان قوي خدام لدين ربنا ومع ذلك ما حدش يتقدم خالص ما زالت الوظيفة خالية حدش عايز يشتغل خدام عند ربنا فين فين فين خدامين ربنا النهارده واحد بيقول لي ان هو بيشتغل من الصبح لحد العصر من من الساعه 7 لحد العصر وبيروح يتغدى ويريح من العصر للمغرب ويرجع من المغرب ل 12 بالليل طب فين ربنا ده للدنيا ده للفلوس ده للاكل والشرب والبر ده للعيال والنسوان فين بتاع ربنا بقى فين خدامين ربنا وقلت ساعتها حتى اللي ما يقدرش يشتغل خدام عند ربنا يشتغل خدام خدامين ربنا خدام خدامين رب في ناس شغالين خدامين عند ربنا اشتغل انت خدامه ادام انت ما انتش نافع يعني بمعنى ايه ان قضيه الدعوه في طاقه كل مسلم انت ينفع تدعو الى الله اه ينفع وانت اه وانت وانت والعيل الصغير والست الكبيره والست الصغيرة والبنت الصغيره كله ينفع يشتغل في خدمه دين الاسلام دين الاسلام يا جماعه النهارده بيتعرض لهجمه شرسه حرب مش بقصد حرب يعني ناس بسلاح ودبابات وطيارات مش مقصود ده لا لا لا ده الحرب في هدم دين الاسلام ذاته بقى في عقائد بتنكر بالضروره كانوا زمان بيهاجموا اللحيه والنقاب النهارده بيهاجموا ربنا اه النهارده الناس بتحارب ربنا يقول لك ربنا ظالم كفر كلام كفر صراحة تقراه كتير في الجرايد والمجلات وتسمع كتير كتير موجود النهارده يا جماعه نص امه النبي محمد ما بتصليش 50% من الامه عمر ما دخل مسجد ولا صلى النهارده اكتر النهارده بيقولوا في على ظهر الارض النهارده 165 ألف مقام 165 ألف مقام يطاف حولها وينذر لها وتعبد من دون الله والمسلمين مش عارفين ما يعرفوش النهارده في 200 ولا 350 ألف طريقة في الدين فين العلم احنا محتاجين الناس تعرف دينها بالراحه ان الواحد يعرف دينه لسه واحد النهارده بيقول لي انا عملت معاصي كتير بس كنت جاهل ما كنتش اعرف ما كنتش اعرف ما لقيتش حد يقول لي اه كنت بدخن لسه واحد دلوقتي بيدخن ربنا يتوب عليه وعلى المسلمين اه بتدخن ليه وانت شبت وقربت تموت يقول آه، من البلاوي السوداء اللي فاتت من رواسب الجاهليه ما هو تلاقيه بقاله 50 سنه بيدخن ما كانش يعرف عرف دلوقتي خطرها بس النهارده عشان يتوب ما هياش ما تقول معايا اه مش سهله مش سهله اصل اسال الله ان يعافي كل مبتلى اللهم تب على كل عاصم اه انا أبقى ما اقدرش الكلام ده قدره لان الحمد لله عمري ما دقتها ما اقدرهاش لكن اللي عاش عليها سنين وزي ما هو بيقول جريت في دمه عشان اقول له انا بطلها الكلام سهل لكن التنفيذ صعب مش سهل الا على من يسره الله عليه اللهم يسر لنا التوبه اللهم تقبل توبتنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اصرف عنا الفتن بما شئت وكيف شئت الشاهد ان الناس دول اللي بيدخن واللي بيمشي ورا البنات واللي قاعد قدام التلفزيون واللي مواظب على السينما والمسرح واللي في النوادي واللي بيدمن مخدرات واللي بياكل حرام كل الناس دي محتاجين دعوه محتاجين محتاجين ندعوهم الى الله نقول لهم يا جماعه تعالوا شوفوا سكه ربنا طب جربوا وقولوا لنا رايكم انا عايزك تجرب بس تعالى جرب انك تدخل المسجد وتصلي بس تصلي صح تسجد وتقول سبحان ربي الاعلى وتقول يا رب يا رب يا الله الله يا الله وتسمع بقلبك ربنا بيقول لك لبيك عبدي حس بيه وبعدين نتفاهم مش مفهوم منك حاجه اكتر من كده دلوقتي لما يحس بيه يعرف ربنا يعني ساعتها تبقى الامور كلها سهله والا انتوا كلكم جيتوا منين؟ مش هي كان اولها كده برضه؟ اولها كده برضه ان الانسان يعرف ربنا اللهم عرفنا بك يا رب اه انك تعرف ربنا صح سبحانه وتعالى انا بقول اكبر ما يعاني منه المسلمون اليوم الجهل بالله الجهل امه ما تعرفش ربنا قلت لكم انا قصه الجنيه ولا ما قلتوهاش قصه الجنيه انا قلتها قبل كده واقولها تاني ده جنيه والله العظيم الجنيه ده اداهولي واحد عنده محل بقاله بيقول ان هو لقى الجنيه ده في الفلوس هو اخر النهار بيعد الفلوس لقى الجنيه ده الجنيه ده مكتوب عليه ايه واد كاتب حبيبتي الغاليه منى كاتب على الجنيه وانا هديهولكم انتوا تقروه عشان ما بقولش خرافات الواد ده بالذات هو اللي هيقراه اي لا لازم معلش لا انا اسف لازم تقراه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب لها على الجنيه حبيبتي الغاليه منى كل عام وانت بخير والله لازم اقراها بالنظاره عشان اقرا بالنص اريد ان اعبر لك بما في داخلي والله يا حبيبتي لولا خوفي من الله يا حبيبتي لم اعبد الله بل اعبدك انت قل لها لولا خوفي من الله لم أعبد الله بل أعبدك أنت يا حبيبتي حبيبك مش عارف مين بحبك بحبك بحبك الواد ده لو ربنا دخله جهنم هيدخل أبوه وأمه معاه مسؤولين هم ما علموش هم لو عرفوه ان الكلام اللي بيقوله ده كفر ما كانش ايه ما كانش قال انا بقول الواد ده جاهل بدليل انه بيقول لها لولا خوفي ايه آه، لولا خوفي من الله كنت اعبدك انت وما اعبدش ربنا يخرب بنيتك ايه اللي انت بتقوله ده بس هو الواد زي ما بقول لك كده ممكن احتمال يكون معذور ما يعرفش جاهل مسؤوليتك انت بقى الواد ده جاهل ليه ما هو الواد ده جارك او قريبك او جاري او انت او انت او انت جار واحد مننا صح ولا لا او قريبه او زميله او صاحبه او او الى اخره محدش قال له محدش فهمه يعني ايه التوحيد يعني ايه الاخلاص يعني ايه الخوف من ربنا يقول لا لولا خوفي من الله ال- ال- الظ- الظريف ان البقال بيقول لي ايه شوف كاتب لها ان انا هعبدك ومع ذلك بعته وصرفت الجنيه برضه آه، بعته هم دول النسوان هي كده حتى ما احتفظتش بالجنيه اللي بيعبدها بيه فهمت ياض اوعى تبيع دينك بقى اوعى تبيع ربنا لا شوف فهي دي قضية الدعوة يا جماعة الدين محتاجكم كلكم انا اسف لا غلط الكلام ده انتوا محتاجين الدين صح كل كلنا محتاجين الدين محتاجين ان احنا نشتغل عند ربنا محتاجين انا كنت لسه بقول لواحد النهارده اما رحنا مشوار كده خدمه فتعب فبقول له ما يجراش حاجه ما انت ياما تعبت للدنيا ولا ما حصلش وياما تعبت للناس ببلاش حصل وياما تعبت لمراتك وتعبت لعيالك ياما وياما تعبت لبطنك وشهواتك اتعب مره لله يا اخي بعض السلف كان نفسه في كده تجد احد السلف يقال له ماذا تشتهي ماذا تشتهي يعني إيه؟ نفسك في ايه قال اشتهي ان اقوم حتى يستكي صلبي قال اشتهي ان ايه اقوم حتى يشتكي صلبي يعني ايه نفسي اقوم لما ظهري يوجعني نفسي اقف اصلي افضل واقف في الصلاه كده لما احس ان ظهري انخلع نفسي اسجد لما احس ان دماغي نملت اه نفسي اتعب سؤال ربنا احس ان انا تعبت له عشان لما يجي يحاسبني يوم القيامه اقول له يا رب ده انا في يوم تعبت لك ده انا في يوم تعبت لك الصحابي عبد الله بن جحش في غزوه احد يقول لما وجدنا حلاوه الدعاء دعوت ده اللي بيروي عنه سعد بن ابي وقاص ولما وجدنا حلاوه الدعاء دعا عبد الله بن جحش فقال اللهم خذ من دمي حتى ترضى مش قال له بقى اديني آه، انصرنا واديني غنائم كتير لا قال له اللهم خذ من دمي حتى ترضى هو دي الناس اللي عايزه تتعب لربنا بيحبه فعشان كده احنا محتاجين ان احنا كلنا نشتغل نشتغل وزي ما قلت لك كده ان ما نفعتش خدام اشتغل خدام الخدامين ازاي الحمد لله النهارده في شريط يتكلم عنك انت عايز تتكلم في قضيه التدخين الراجل اللي اللي بيدخن ده عايز يتوب في شريط يقول له التدخين حرام في كتاب كتيب صغير بجنيه بجنيه ونص باتنين جنيه كتير ايه المشكله اما تطلع كل شهر اتنين جنيه اتنين جنيه في الشهر وتشتغل الشهر تسمع وتحفظ وتقول اشتغل ده اعلى مقام مقام الدعوه يقول الله جل جلاله سبحانه وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله فيش حد احسن منه ده ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن يبقى القضية هنا إنك أنت اتكلم كل واحد في درس في المكان ده في حلقة قرآن في المسجد ده في شريط اسمه كذا اشتريه في كتيب اسمه كذا اقراه في واحد في المكان الفلاني راجل طيب روح اساله دل على ربنا انا بقول لكم ان انا كل شغلتي شغلتي انا دلال على بضاعه الله عارفين الدلاله اللي بتفوت على البيوت تبيع اما انا بقى شغلتي دي دلال معايا شويه بضاعه بتوع ربنا اللي هي الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب فانا بعرض عليكم الجنه هل حد يشتري يا جماعه حد يشتري هل من مشتري اشتري جنه ابدا اشتغل انا بدلك على بضاعه ربنا انا عايزك تشتغل الشغلانه دي اشتغل دلال على ايه على بضاعه ربنا على بضاعه الله على الجنه محدش نفسه يدخل الجنه ازاي ادي سكه اهي انا بدلك على السكه دي سكه الدعوه الى الله من بركه الدعوه ان الولد ده لو التزم النهارده بدا يصلي لو بدا يجيب الناس للصلاه ربنا يثبته على الصلاه ما هي ناس بدا يصلي وبعدين بطل مش كده يا ابني اه صلى شويه وبطل ياما ناس كان بيقرا قران ويحفظ قران شويه وبطل لا بركه الدعوه انك اذا دعوت الى العمل ربنا يثبتك عليه لان دي الشكر اللهم ارزقنا شكر نعمتك قال تعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم ها لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم لو شكرت يزيدك فالشكر النعمة ليس أفضل من شكر النعمة ليس أفضل في شكر النعمة من أن تنعم بالنعمة على عباد الله ربنا أنعم عليك بفلوس ادي فارة أنعم عليك بجاه يعني أنت شغال مدير ولا كذا جاه جاه يعني صاحب وجاهه اخدم المسلمين بيها انعم عليك بصنعة علمها للمسلمين انعم عليك بايه اي نعمة انعم عليك انعم بالنعمة على عباد الله فالصلاة نعمة لما ربنا يخليك تصلي خلي الناس كمان تصلي ربنا كرمك بقيام الليل ادعو الناس الى قيام الليل ربنا كرمك بحفظ القرآن حفظ الناس القرآن ربنا كرمك بايه بالذكر ذكر الناس بالذكر وانا قلت لكم القصه دي قبل كده هنا اظن على الكرسي ده ومعلش اقولها تاني في مره كنت بعمل عمره اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره اللهم تابع لنا بين الحج والعمره اللهم ارزقنا الحج والعمره فكنت جاي من رحله طويله ورجلي من تحت مفقفقه فطفت تعبت شويه جيت عند السعي مش قادر فأجرت كرسي ب 50 ريال ب 55 ريال وانا كرسي وماشي كده ببص للناس لقيت الناس غلابة أكبر مني في السن وماشيين آه واحدة ست ما شاء الله جسمها كبير جدا وماشية تعكز على السور عارف السور اللي بين الصفا والمروة عمالة تتعكز على السور وتنقل نقلة نقلة اتكسفت من نفسي قلت ياه كل الناس دي ماشية وانت اللي راكب يا راجل خلي عندك دم ورحت نازل قلت لها تعالي ست اللي بتتعكس على الصوت دي اركبي قالت لي يا ابني ما معيش فلوس قلت لها لا لا لا خلاص ده مدفوع توكل على الله قالت اللهم لك الحمد يا رب يعني انت شايفني يا رب وسمعت دعايا يا رب وانت اللي جبت لي الكرسي ده يا رب انا بحبك يا رب الكلمتين دول يسوا كام انك تخلي الناس تقول بحبك يا رب هي دي انك انت تقعد مع واحد وتقول له ده ربنا كريم قوي ده انا كنت مزنوق زنقه ما يحلم بيها الا ربنا وبعدين قعدت كده اشتغلت شويه في الاستغفار والصلاه على النبي وصليت ركعتين ربنا فرجها من باب واسع تعالى بس تعالى ده كريم ساعتها لما هو يعملها وربنا يفرجها يقوم يقول بحبك يا رب انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يروى عن حسن البصري موقوفا خيركم من حبب الله الى خلقه ومن حبب خلق الله الى الله شغلانة دي شغلة في الدعوة أنا عايزك تشتغل حد يا جماعة ناوي يشتغل حد عايز يقدم في الشغلانة دي اه عايز يشتغل ازاي يشتغل اول شرط في الشغلانة دي الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا منه اول شرط في الشغلانة دي انك ما تطلبش النهاردة حاجة بمقابل عشان كده تلاقي الانبياء كلهم بلا استثناء يقولوا قل لا اسالكم عليه اجرا بدون مقابل تماما تماما لا فلوس ولا خدمات ولا شهرة ولا احترام الناس وثنائهم ولا حتى تشتغلي عشان بتطلب حب الناس ليك شرط شرط المخلص ألا يطلب أجرا على عمله في الدنيا تطلب الأجر امتى؟ يوم القيامة عشان كده صلى على الرسول صلى الله ينور على الشاي ربنا يسقيك من الجنة والسامعين آه، الصحابة في غزوة في بيعة العقبة الثانية جلس الصحابة وكانوا 72 رجل وامرأتان يبايعون النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم على الهجرة من مكة إلى إيه؟ المدينة الناس دول عايزين يشتغلوا خدامين لربنا فقال له الرسول تعالى لنا وجوه عينينا وفوق راسنا من فوق البراء بن معرور يقول له يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت حط الشروط اللي انت عايزها فقال رسول الله يا عم صلي صلى الله عليه وسلم أما لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأما لنفسي أن أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم وأولادكم وأزركم قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك تدينا كام قال الجنه قال ايه لا قال لهم تبقوا وزراء ولا تبقوا امراء ولا تبقوا خلفاء تدينا ايه قال لهم لم يعدهم بشيء من من الدنيا مطلقا الجنة فيش حاجة النهاردة عشان كده لما في غزوة حنين والغنائم ودى الناس وما اداش الصحابة ما اداش الأنصار جم الأنصار يتكلموا فكرهم قال لهم أنا موعدكم آه على الجنة ملكوش حاجة لما مات النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كم وزير من الأنصار عين في التشكيل في تشكيل الوزاري الجديد عين كم وزير من الأنصار ولا واحد انتوا تدوا والمقابل ما فيش حاجة هنا هو ده الإخلاص أما تبدأ تشتغل في الدعوة اوعى تفكر إنك تستجلب احترام الناس صلى الله على النبي محمد النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اتشتم ولا ما اتشتمش؟ اتشتم واتضرب واتوضع التراب على راسه وبصق في وجهه ووضعت القاذورات والنجاسات على ظهره ووضع البراز أمام باب بيته ده من الناس لا وكمان شدد عليه في البلاء ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقع وركبه تتجرح واسنانه تتكسر ودماغه تتفتح وحلقات المغفر تدخل في عظم وجهه ما تخرجش ما تصلي عليه وهو صابر راضي يبقى قبل ما تشتغل عند ربنا في السكة دي بعرفك السكة دي كده هي كده قدها اهلا وسهلا مش قدها خلاص خليك في ال- في الاماكن الواطية في الجنة أنت حر هي جنة برضه بس ايه اه درجات اسال الله ان يرزقنا واياكم الجنه اما عايز الدرجه العاليه في الجنه اول شرط الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله من شروط الاخلاص الا تنتظر نتيجه لعملك الا تنتظر ايه على نتيجه عملك انا كلمت الواد عيد تعالى يا ابني صلي قال لي روح العب ما سعدش في مرة يا جماعة الكلام ده زمان من عشرين من عشرين سنة ورحت في مسجد زي مسجدكم كده وبتكلم عن أهمية التربية التربية كان ساعتها الدنيا مولعة 82 بقى كانت الدنيا مولعة وأنا بتكلم عن أهمية التربية نح- 82 بقى كانت الدنيا مولعة وأنا بتكلم عن أهمية التربية إن إحنا مطلوب إن إحنا نربي الشباب دول مطلوب يا جماعة إن إحنا نربي الأمة إحنا عايزين نبني الهرم منين؟ من تحت من القاعدة مش من فوق الناس دي تعرف ربنا الناس دي تعرف دينها أم واتساب كده قال لي بقول لك إيه؟ اجري ربي لك شوية بط حاضر انا اسف حقك عليا ولا تزعل زي اقول لك كده اذا قوبلت دعوتك بالاستهزاء بالاستنكار بالاستكبار لا تغضب ولا تيأس لا تغضب لنفسك وهي ديك اللي احيانا الواد محمد اهو يغضب يقول ده انا غضب لله قول له لا ده مش غضب لله ده غضب للشيخ محمد آه في فرق بين أن تغضب لله وأن تغضب لنفسك بس الفرق بينهم شعرة وأنا اديتكم القصة دي قبل كده في أظن في فن الدعوة لو أنا ماشي في الشارع شارع إيه؟ ابو طالب لو انا ماشي في شارع ابو طالب شارع جميله شارع ابو طالب ده اه ممكن الواحد يعمل فيه شغل للصبح اه ال- ماشي في شارع ابو طالب وفي نهار رمضان وواحد بيدخن انا شايفه من بعيد في ايده سجاره لكن لما شافني وانا لابس كده ال- الزي الرسمي الجلابيه والعمامه واللحيه ما شاء الله اول ما شافني راح رميها وما قربنا السلام عليكم يا فضيلة الشيخ ازي حضرتك كل سنه وحضرتك طيب انا هقول له اهلا وسهلا كل سنه وانت طيب صح لو زودتها انا هقول له يا ابني يعني انت أنت ليه, ليه في نهار رمضان انت بت بتشرب ربنا يتوب عليك لكن لو واحد تاني شافني وانا جاي وفي ايده السيجاره فاول ما قرب مني بالله عليك انا هعمل ايه بقى هعامله زي ما عملت الاولاني مجرم كافر فاجر انت ازاي تفطر لا لا لا لا ما الاولاني كان برضه اه يبقى هنا انا غضبت ليه اه لنفسي مش لربنا والا لو لربنا كانت تبقى دي زي دي دي ادي دي هو ده اللي ينافي الاخلاص لان بعضنا شغال لحسابه مش لحساب ربنا يعني احنا واحنا جايين دلوقتي في صلاه المغرب يا جماعه لو شفت عدد الناس اللي في الشارع ابو طالب قاعدين على القهاوي وشغالين في المحلات الناس دي كلها ما بتصليش ليه؟ اللهم اهد المسلمين يا رب اللهم ائت بهم امنين اللهم انا نسالك ان تاخذ بايديهم ونواصيهم اليك اخذ الكرام عليك اه ادعي لهم ربنا يتوب عليهم وكلمهم باللين مره واثنين وخمسه وعشره و ومية وألف وألفين وخمسات لحد ما تموت انا بقول دايما مفيش مسلم مفيش امل كل المسلمين فيهم امل يبقوا كويسين بس محتاجين الايد اللي تتمد لهم بالراحه بالراحه مش بالعنف بالراحه باللين لا شوف سيدنا سيدنا نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا الدعوة جابت نتيجة عكسية سيدنا نوح بطل دعوة لا قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا اتعلم اتعلم من سيدنا نوح دعيتهم جريوا جريت وراهم قلت لهم يقول لي ما انا قلت له ما ده ما فيش فايده ما تقولوش مش هينفع لا هينفع في قصه اصحاب الغار الواد اللي كان بيحب بنت عمه اللهم تب على الحبيبه يا رب اه اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب اللهم تب على الشباب اللي بيجروا ورا البنات يا رب البت باعت الواد ابو جنيه صح اللي بالك اصل في واد بيسالني امبارح في البنزينه بيقول لي الحب حلال ولا حرام يا عم الشيخ قلت له الا للزوجه الزوج لزوجتك حلال لكن غير زوجتك يبقى ايه حرام قولا واحدا حرام مصيبه كبيره الشاهد ايه الراجل اللي كان بيحب بنت عمه ده قال ايه فراودتها عن نفسها عن نفسها فامتنعت حتى اذا جلست بين رجليها قالت اتق الله فقم سبحان الملك هو الأول قال لبنت عمه راودها عن نفسها أراد أن يزني بها يعني فقالت له اتق الله سنين وهو يقول لها وتقول له اتق الله وهو مش مبطل في الآخر لما استسلمت قال حتى إذا جلست إيه بين رجليها المفروض هي في نفسها تقول اتق الله فين بقى انا قلت له كتير اتق الله فين انا هقول له كده واحنا في الوضع ده اقول له اتق الله كان المفروض تقول كده وسبحان الله العظيم لكن قالتها وما جابتش نتيجه الا سبحان الملك فما تبطلش زي ما قلت لك كده لا تيأس ولا تستعجل ما تستعجلش انك قلت له صلي النهارده مش مطلوب انك قلت له صلي النهارده يصلي النهارده ولا بعد سنة ولا بعد اثنين ولا بعد خمسة ولا بعد عشرة ولذلك أنا بقول إن احنا هنتكلم عن قصة الدعوة تعالوا قصة راجل من الدعاء عشان هناخد منها خطفة كده عشان فاضل 10 دقايق على العشاء والواد عيد ده مواعيده مش مظبوطة فعشان كده أنا مضطر أمشي قبل الأذان صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم ما تصلي يا عم صلى الله عليه وسلم قصة مؤمن سورة ياسين في سورة ياسين كلكم حافظينها مش كده؟ الحمد لله رب العالمين ربنا بعت للقرية أرسلنا إليهم اثنين فإيه؟ فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون الناس رفضوا كلام المرسلين وسبحان الملك الدعاء عند الله لهم دور فعال وقدر عال قدرهم عالي قوي عند ربنا المرسلين عمالين يكلموا الناس والناس رافضين يقبلوا كلام الرسل فلما يطلع من وسط الناس واحد منهم يعني يا جماعه انا ضيف عليكم هنا النهارده فواحد بيسمع الكلام يا عم سيبك منه لما يطلع منكم واحد جاره يقول له لا لا لا ده كلامه صح انا وانت فاهمين الوضع كذا وكذا هو صح دي تاثر فيه اكتر من كلامي صح كده هي دي المطلوب عشان كده مطلوب للدعاء نصره الانبياء كان ليهم نصره وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء رجل منين اه اه في ناس منكم ما بشوفهمش الا لما جينا لو ادينا درس في الجامع اللي بعدكم في شارع ما يجيش مش فاضي عايز يشوف شغله الراجل ده جه منين من أقصى المدينة ويسعى جاي إيه؟ يجري مش جاي يمشي جاي جاري بينهج اللهم ارزقنا الإخلاص قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون الله أكبر ده احنا عايزين نتعلم من النقطة دي حاجتين مهمين أوي أوي أوي أوي ايه هم الحاجتين المهمين دول انه بيقول لهم اتبعوا المرسلين قال لهم مرسلين منين قال لهم فيهم صفتين يدل على انهم مرسلين لا يسألكم اجرا وهم مبتدون اصل احنا في زماننا ما انت بتسمعني وبتسمع غيري صح وبتسألني وبتسأل غيري وانا بجاوبك وغيري بيجاوبك بكلام عكس اللي انا بقوله تصدق مين وتمشي ورا مين وتسمع كلام مين هم دول الصفتين الذين يميزون المخلصين نمرة واحد لا يسألكم أجرا مش شغال لحساب حد ولا لحساب نفسه حتى اتنين وهم مهتدون مهتدون يعني معهم الدليل القطعي من الله اتبعوا من لا يسألكم أجرا مش شغال عشان فلوس الإمام أحمد سئل عن الرجل يصلي بأجر الرجل يصلي بأجر قال وهل يصلى خلف مثل هذا احنا بنقول ان في ناس محتاج انه يصلي باجر عشان ياخد اجر مفيش مشكله لكن مثل هذا إخل... مش حرام مش حرام ان ياخد اجر على الامامه يجوز يجوز ان ياخد اجر على الامامه ويجوز ان ياخد اجر على الدرس ويجوز ان ياخد اجر على الخطبه ويجوز ان ياخد اجر على تعليم القران يجوز مش حرام مش حرام بس تحقيق الاخلاص انا واقف اصلي عشان ادي الفريضه ولا عشان ملزم امضي واخد فلوس اه صعب تحقيق دي ايه صعب مش ولا سهله صعب قوي اه صعب قوي ان انا ابقى بصلي لله او بدعو الى الله لله مش مش بمقابل هي دي اتبعوا من لا يسالكم اجرا أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون يعني إيه مهتدون؟ معهم الدليل القطعي لما تيجي تسألني سؤال السجاير حلال ولا حرام أقول لك حرام الدليل إيه؟ ما هو تلاقي واحد تاني يقول لك مكروهة واحد تاني يقول لك حلال لا أنا بقول لك الدليل على إنها حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر وكل مفتر حرام المفتر لو انا مثلا عمري ما دخنت وجيت دخنت خمس سجاير ورا بعض احس بفتور كده في جسمي ولا ما احسش يبقى حرام ده الدليل من السنه الدليل من الكتاب قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يبقى الحاجات يا اما طيبات يا اما خبائث تحط السجاير فين لو جت الطيبات والخبائث تحط السجاير فين ما يمكن حد يقول في الطيبات ما حد يقول في الطيبات يا جماعه قلت له لو جبنا جحش جحش عارفين الجحش جحش وادانا له سجاره وخياره الجحش ياخد ايه هو جحش فاهم هي دي الفرق بين الطيبات والخبائث يبقى لو حطيناها السجاير نحطها فين في الخبائث تبقى حرام انا جبت حاجه من عندي ولا قال الله قال رسول هي دي وهم مهتدون اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم ايه وهم مهتدون احنا عايزين نقفل قصة الدعوة على وعد منكم ان كل واحد منكم ربنا يهدي بيه واحد بس انا عايزك ربنا يهدي بيك شخص واحد ولد ما بيصليش تخليه يصلي ولد بيدخن تخليه يبطل تدخين ولد بيمشي مع بنات تخليه يبطل مشي مع بنات اختك متبرجه تخليها تلبس حجاب اخوك آه، مش عارف مدمن ايه خليه يبطل انا عايز واحد بس يتوب على ايديك لو كل واحد مننا اشتغل على واحد ربنا يهدي الامه صح ولا لا آه، ومش عايزك تروح بعيد اخوك اختك مراتك ولادك جارك صنيع عندك صاحب الشغل بتاعك اشتغل هي دي سنة الله في الدعوة الأقرب فالأقرب قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين اتسم أولا ببذل الجهد وجاء رجل منين من أقصى مدينة يسعى اثنين بالإخلاص لا يسألكم أجرا ثلاثة بالعلم وهم مهتدون يبقى طلعت الثلاث حاجات دول النهارده اللي هم ايه بذل الجهد والإخلاص والعلم اتعلم قبل ما تتكلم اتعلم هتتكلم في ايه يا اخوة انا بحبكم في الله ونفسي انكم تدخلوا الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب انا نفسي ان احنا اقابلكم واشوفكم في, في الجنة عشان تدخل الجنة وتبقى في مع, مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبقى في الدرجة العالية دي اعلى درجة في الجنة ان تصل الى درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم داوي أمراض المسلمين وأغن فقراء المسلمين واستر عورات المسلمين فرج كرب المكروبين من المسلمين وأزل هم المهمومين وفك أسر المأسورين وانصر المستضعفين من المؤمنين اللهم ثبتنا على الإيمان وارزقنا حسن الخاتمة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك